اوام كده تبقى في الحب ده كده والله ما كان على بالي اوام كده شوفك انا يجرى لكل ده وحياتي تغير حالي اوام كده تبقى في الحب ده كده والله ما كان على بالي اوام كده شوفك انا يجرى لكل ده وحياتي تغير حالي
بعد النهارده لا يمكن ارضى غير بك حبيبي انت اللي انا ليه ومره واحده خدت القرار ده معرفش انا بناء على ايه بعد النهارده لا يمكن ارضى غير بك حبيبي انت اللي انا ليه ومره واحده خدت القرار ده معرفش انا بناء على ايه حبيبي يا دوب قابلتك وفي قلبي شلتك واقوم سألتك حبيتك انا كده ليه اوام كده تبقى في الحب ده كده والله ما كان على بالي اوام كده شوفك انا يجرى لكل ده وحياتي تغير حالي
من غير مجاملة بصراحة كاملة أنا عاملة زي ما أكون بحلم معقول ده جد في حد يحب حد وبسرعة كده الله أعلم من غير مجاملة بصراحة كاملة أنا عاملة زي ما أكون بحلم معقول ده جد في حد يحب حد وبسرعة كده الله أعلم
حبيبي يا دوب قابلتك وفي قلبي شلتك واقوم سألتك حبيتك انا كده ليه اوام كده تبقى في الحب ده كده والله ما كان على بالي اوام كده شوفك انا يجرى لكل ده وحياتي تغير حالي اوام كده تبقى في الحب ده كده والله ما كان على بالي اوام كده شوفك انا يجرى لكل ده وحياتي تغير حالي
أنا راجعة يا أغلى حبيب بقول لك لا كده كفاية حبيبي مهما كنت بغيب بقلبك كنت ويايا أنا راجعة يا أغلى حبيب بقولك لا كده كفاية حبيبي مهما كنت بغيب بقلبك كنت ويايا
يوم ورا يوم حبيبي انا كنت بحلم بيك بعينيك ويا ما استنى قلبي يوم ورا يوم حبيبي أنا كنت بحلم بيك بعينيك ويا ما استنى قلبي يوم ورا يوم حبيبي ما جاني نوم حبيبي وديني جيت حبيبي وديني جيت يوم ورا يوم حبيبي ما جاني نوم حبيبي اديني جيت حبيبي وديني جيت
انا عمري ما كنت بغيب عيونك عايشه جوايا كفايه في الفراق صديق
حبيبي اديني جيت حبيبي واديني جيت يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي اديني جيت حبيبي واديني جيت
يلا نكون سوا حبيبي وتجي معنا الحياة نعيش وندوق أجمل هوا هيحصل ايه
يلا نكون سوا حبيبي وتجي معنا الحياة نعيش وندق اجمل هوا هيحصل إيه يوم ورا يوم
حبيبي بحلم بيك بعينيك ويا ما استنى قلبي يوم ورا يوم حبيبي بيك بعينيك بحلم ويا ما استنى قلبي يوم ورا يوم ورا يوم يوم ورا يوم حبيبي ما جالي نوم حبيبي اديني جيت حبيبي وداني جيت يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي اديني جيت حبيبي واديني جيت يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي اديني جيت حبيبي واديني جيت واديني
انا راجعه يا اغلى حبيبي بقول لك لا كده كفايه حبيبي مهما كنت بغيب بقلبك كنت ويايا انا راجعه يا اغلى حبيبي بقولك لا كده كفايه حبيبي مهما كنت بغيب بقلبك كنت ويايا
يوم ورا يوم حبيبي انا كنت بحلم بيك بعينيك ويا ما استنى قلبي يوم ورا يوم حبيبي انا كنت بحلم بيك بعينيك ويا ما استنى قلبي يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي وديني جيت حبيبي وديني جيت يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي اديني جيت حبيبي وديني جيت
أنا عمري ما كنت بغيب عيونك عايشة جوايا كفاية في الفراق صديق لقينا ببعدنا نهاية أنا عمري ما كنت بغيب عيونك عايشة جوايا كفاية في الفراق صديق لقينا لبعدنا نهاية
يوم ورا يوم حبيبي انا كنت بحلم بيك بعينيك ويا ما استنى قلبي بيك يوم ورا يوم حبيبي انا كنت بحلم بيك بعينيك ويا ما استنى قلبي بيك يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي وديني جيت حبيبي واديني جيت يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي وديني جيت حبيبي واديني جيت يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي اديني جيت حبيبي واديني جيت يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي اديني جيت حبيبي واديني جيت
يلا نكون سوا حبيبي وتجي معنا الحياة نعيش وندوق أجمل هوا هيحصل ايه يلا نكون سوا حبيبي وتجي معنا
ما عنديش أي وقت يضيع عليك تاني ما عنديش نية طول الوقت أعيش في خناق وأنسب حل ليك بأمانة تنساني ساعات البعد من الطرفين بيبقى ذكاء ما عنديش أي وقت يضيع عليك تاني ما عنديش نية طول الوقت أعيش في خناق وأنسب حل ليك بأمانة تنساني ساعة البعد من الطرفين بيبقى ذكاء ولو شفتك أنا سلم عليك عادي ما كل يحب لا بيكره ولا يعادي ولو شفتك انا سلم عليك عادي ما كل يحب لا بيكره ولا يعادي ومش زعلان عشان ضيعت وقت معاك احاول فترة ومش محسوبة في حياتي محدش فينا ما اتعلمش من الماضي ويمكن خير عشان ما ندمش وانا وعيا ولو شفتك انا سلم عليك عادي ما هو اللي يحب لا بيكره ولا يعادي ومش زعلان عشان ضيعت وقت معاك حاول فترة ومش محسوبة في حياتي حكايتي معك أكيد مش زي أولها بنضحك بس على روحنا وصعد الناس وما انكرش إن كان نفسي أكملها لكن هرجع وأقول أهي تجربة وخلاص ولو شفتك انا سلم عليك عادي ما هو اللي يحب لا بيكره ولا يعادي ولو شفتك انا سلم عليك عادي ما هو اللي يحب لا بيكره ولا يعادي ومش زعلان عشان ضيعت وقتي معاك حاول فترة ومش محسوبة في حياتي محدش فينا ما اتعلمش من الماضي ويمكن خير عشان ما ندمش وانا وياك ولو شفتك انا سلم عليك عادي ما هو اللي يحب لا بيكره ولا يعادي ومش زعلان عشان ضيعت وقت معاك حاول فترة ومش محسوبة في حياتي نفسي عيوني تكون شايفاك يلي بعدت عليا كتير ارجع عليا لو وحشاك نفسي اتكلم تاني معاك نفسي عيوني تكون شايفاك يلي بعدت عليا كتير ارجع عليا لو وحشاك وانا ليك ولا عمري هكون غير ليك لو غالي حبيبي عليك محتاجة اكون وياك انا ليك خايفة البعد يأسيك خايفة الوقت ينسيك ارجع لي انا عايزاك الحياة ما بقتش حياة والعمر خلاص انا مش عايشاه الحياة ما بقتش حياة والعمر خلاص انا مش عايشاه ما بقتش حياة والعمر خلاص انا مش عايشاه أنا أيامي ما بتعديش أنا أحزاني ما بتسيبنيش أيوة تعبت خلاص مليت أنا مش قادرة حبيبي أعيش أنا أيامي ما بتعديش أنا أحزاني ما بتسيبنيش أيوة تعبت خلاص مليت أنا مش قادرة حبيبي عايز أنا ليك ولا عمري هكون غير ليك لو غالي حبيبي عليك محتاجة أكون وياك وياك أنا ليك خايفة البعد يأسيك خايفة الوقت ينسيك ارجع لي أنا عايزاك الحياة ما بقتش حياة والعمر خلاص أنا مش عايشة الحياة ما بقتش حياة والعمر خلاص أنا مش عايشة ما بقتش كده بتغيب كده بقى معقول كده وانا بهوى
بقول كده وانا بهواك كل ده ولا بنساك ولا بنسى هواك انا لسه بحبك انا انا يا حبيبي ما بلومش عليك انا يا حبيبي انا منك ليك انا يا حبيبي ما بلومش عليك انا يا حبيبي انا منك ليك على بالي مهما تغيب مهما تغيب عن عيني تخيلي على بالي مني قريب حتى ان كنت ناسيني كأني عايشة من غير أمان في أوضة كبيرة ملهاش باب ملك خالق لي حياتي ذهب فوق أي احتمال كأني عايشة من غير أمان في أوضة كبيرة ملهاش باب ملك خالق لي حياتي ذهب فوق أي احتمال
انا عايز اعيش تعال مفيش كفايه خلاص تعبانه دي كآبه دي انا عايز اطير فوق السحاب هستنى ايه انا عايز اعيش تعال مفيش كفايه خلاص تعبانه دي كآبه دي انا عايز اطير فوق السحاب هستنى ايه انا عايز اعيش انا عايز اعيش فوق السحاب فوق السحاب
خايفة على نفسي وبنية على صور وفي حياتي خلاص نسيت إحساس اللوم خايفة على نفسي وبنية على صور وفي حياتي خلاص نسيت إحساس اللوم أنا عايزة أعيش
أنا عايزة أعيش تعال مفيش كفاية خلاص تعبانة دي كآبة دي أنا عايزة أطير فوق السحاب هستنى إيه أنا عايزة أعيش تعال مفيش كفاية خلاص تعبانة دي تعبانة
دور المغرب شدوكم شبيك عايش دوم دور المظلوم شدوكم كل ما اشوفك تقول انك محمود شبيك عايش دوم دور المظلوم شدوكم كل ما اشوفك تقول انك مهموم مظلوم شدوكم عايش دوم دور المظلوم شدوكم
ما خلاص عايز ايه مني ابعد بقى عني حاول تفهمني الماضي خلاص انساه خلاص اهجابك تاني ارتاح وانساني واللي هيجي منك والله مانيش عايزاه خلاص عايز ايه مني ابعد بقى عني حاول تفهمني الماضي خلاص انساه خلاص اجابك تاني ارتاح وانساني واللي هيجي منك والله مانيش عايزاه بتقول أنا كنت زمان بهوى بصراحة أنا مش فاكرك وبتتكلم عن إيه ما خلاص راحت يا حبيبي علي عايز تحلم خليك وعايزني أعمل لك إيه بتقول أنا كنت زمان بهوى بصراحة أنا مش فاكرك وبتتكلم عن إيه طب خلاص راحت يا حبيبي عليك عايز تحلم خليك وعايز نعمل لك ايه
يا سلام بتحايل فيا وبتحلم بيا لا اهدى شوية ده خيالك راح لبعيد وبلاش يخطر على بالك ان انا راجعة لك ما تشوف بقى حالك ده كلامك مش هيفيد بتحايل فيا وبتحلم بيا لا اهدى شوية ده خيالك راح لبعيد يخطر على بالك ان انا راجعة لك ما تشوف بقى حالك ده كلامك مش هيفيد بتقول انا كنت زمان بهوى بصراحة انا مش فاكرة وبتتكلم عن ايه طب خلاص راحت يا حبيبي عليك عايز تحلم خليك وعايز نعمل لك ايه
انت اللي بالبعد بادي ودلوقتي عادي النقص عليك كل اللي هاين عليا تشوفك عينيا وانا اتحن ليك
انت اللي بالبعد بادي ودلوقتي عادي النقص عليك كل اللي هاين عليا تشوفك عينيا ولا تحن ليه بتقول انا كنت زمان بهوى بصراحة انا مش فاكرة وبتتكلم عن ايه ما خلاص راحت يا حبيبي عليك عايز تحلم خليك وعايز نعمل لك ايه تقول انا كنت زمان بهوى بصراحة انا مش فاكرة وبتتكلم عن ايه طب خلاص راحت يا حبيبي عليك عايز تحلم خليك وعايز نعمل لك ايه ايه ايه
فيها شوية قولي هتقابلني عشان تغني ليا ولا عليا ليا ولا تتسلى وتقضيها شوية شوية هتقابلني عشان تغني ليا ولا عليا قد الكلمة دي حبتني قوام قوام قد الكلمة دي ولا انت بتاع كلام قد الكلمة دي حبيتني أول أوان قد الكلمة دي ولا أنت بتاع كلام هتتعب وتغلب معايا مفيش حل فيا لو انت هتلعب بيا انا العب بيا هتتعب وتغلب معايا مفيش حل فيا لو انت هتلعب بيا انا العب بيا وجاي ليا ولا جاي تتسلى وتقضيها شويه قولي هتقابلني عشان تغني ليا ولا عليا ليا ولا جاي تتسلى وتقضيها شويه قولي هتقابلني عشان تغني ليا ولا عليا قد الكلمة دي حبتني أول أوان قد الكلمة دي ولا أنت بتاع كلام هتتعب وتغلب معايا مفيش حل فيا لو أنت هتلعب بيا أنا ألعب بمية هتتعب وتغلب معايا مفيش حل فيا لو أنت هتلعب بيا أنا ألعب بمية احنا لسه فيها ويا ننهيها يا نبتديها
خليك دايما وش الخير خليك واحد لك تأثير أبسط حاجة هتقسمها ممكن يوم هتساوي كتير خليك دايما وش الخير خليك واحد لك تأثير أبسط حاجة هتقدمها ممكن يوم هتساوي كتير طول ما في الاستقلب بتشارك ووشوش بيها بنتبارك ممكن يحصل تغيير خليك دايما حطك فيه في بيتك مفتوح للغير خليك ضحكة تهون سكة أو خطوة تأثر مشاوير خليك إيد ممدودة لبكرة أو سيب ذكرى وسيب فكرة بها يتغير تفكير خليك دايما وش الخير خليك دايما حب يدفي قلوب بردانة أو إحساس بيطمن ناس خايفة وقلقانة خليك فرحة تداوي جرح إنسان تعبان أو كن همزة وصل لأحلام ناس عشمان خليك دايما وش الخير خليك واحد ليك تأثير أبسط حاجة هتأثرها
شفت اهو ما حصلش حاجة والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة لا لا مش زعلانة وكئيبة مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة ولا ماشية وبخبط دماغي في كل حيطة ما بردش على اللي يقول لي كلمة كانت بسيطة بعدك مش متصنف مصيبة بالعكس حتى انا حاسه مرتاحه وسعيده ما طلعش انها حاجه وحشه عيش وحيده هبدا حياتي بصفحه فاضيه ولسه بيضه وبشنطه شخصيات جديده انا عارفه انه زمانه ماشي يقول عليا انا واحده شريره وقويه ومفتريه شايف اني يا ناس الست دي عملت ايه فيا جيت بكسب احمل وانا بعيده أسلوب كلامي طبيعي حيحير شوية أنا قاسية ولا ده كله من كتر القاسية لو حد عايز يعرف مين فينا الضحية يسأل عن مواقفنا القديمة مقدرش انكر ان لسه في جزء فيا بيقولي طب كنت استنيت عليه شويه ما تمثليش انك عايشه طبيعي وعاديه ما تمثليش انك سليمه بالعكس حتى انا حاسه مرتاحه وسعيده ما طلعش انها حاجه وحشه عيش وحيده هبدا حياتي بصفحه فاضيه ولسه بيضه وبشنطه شخصيات جديده انا عارفه انه زمانه ماشي يقول عليا انا واحده شريره وقويه ومفتريه شايفين يا ناس الست دي عملت ايه فيا جيت بكسب احمل وانا بعيده
لذاك ولا تنساني لهواك ولا تهواني إياك إياك ترجع تاني إياك ترجع تاني مش عايزة غرام ولا حن إياك إياك ترجع تاني مش عايزة غرام ولا حن إياك يا مكدبت أنا عينيا ورضيت تلعب عيون راح تغلب ولا ايه بتعذبني ولا يوم راح راح تغلبني هي هي هي هي هي يلي غرامك نار قلبك هو اللي اختار اه يلي غرامك نار في نار في نار يلي غرامك نار اه يلي غرامك نار في نار في نار
ولا تنساني لهواك ولا تهواني إياك ترجع تاني مش عايزة غرام ولا حنية لو حتى كان قلبك غالي وهواك ضيع عيوني لا هتيجي سيرتك على بالي وعنيك لو حيلولي وهواك ضيع عيوني لا حبيبي سيرتك على بالي وعنيك لو حيلوني هيك هيك هيك هيك هيك يلي غرامك نار قلبك هو اللي اختار اه يلي غرامك نار في نار في نار
يلي غرامك نار نار قلبك هو اللي اختار اه يلي غرامك نار في نار في نار ولا ولا تنساني لهواك ولا ولا تهواني إياك ترجع تاني مش عايزة منك حنية ولا تنساني لهواك ولا تهواني إياك ترجع تاني مش عايزة غرام ولا حنية
ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمعي العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيد وسمعته فكر شريد وسكت وقلبي شهيد ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيد وسمعته فكر شريد وسكت وقلبي شهيد ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيل وسمعته فكري شريد وسكت وقلبي شهيد ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيل وسمعته فكري شريد وسكت وقلبي شهيد وانا اللي كنت فاكرة انه حيشتك من بعدي فاجئني بقصة تانية ضيعت الحلم الوردي وانا اللي كنت فاكرة اني وحدة اللي في قلبه اتاري واحدة تانية جت في ثانية شغلت قلبه أوام وأنا اللي كنت فاكرة إنه حيشتك من بعض فاجئني بقصة تانية ضيعت الحلم الوردي وأنا اللي كنت فاكرة إني وحدة اللي في قلبه أداري واحدة تانية جت في ثانية شغلت قلبه أوام ألقاني بعد يومين يبكيلي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار الايد وسمعته فكري شريد وسكت وقلبي شهيد ألقاني بعد يومين يبكيلي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار ايد وسمعته فكري شريد وسكت وقلبي شهيد ألقاني بعد يومين يبكيلي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيل وسمعت وفكري شريد وسكت وقلبي شهيد ألقاني بعد يومين يبكيلي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيل وسمعت وفكري شريد وسكت وقلبي شهيد ما عرفتش ايه هقوله هرب كلامي مني سبته ومشيت لوحدي والخطوة غصب عني وكأني في دنيا تانية مذهولة ومش في وعي لكن بعد اللي جالي قلت تاني منه للأيام معرفتش ايه هقوله هرب كلامي مني سبته ومشيت لوحدي والخطوة غصب عني وكأني في دنيا تانية مذهولة ومش في وعي لكن بعد اللي جاني قلت تاني منه للأيام ألقاني بعد يومين يبكيلي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيد وسمعت وفكري شريد وسكت وقلبي شهيد شايفين الظلم يا ناس ده حلال ولا حرام اه من جرح الاحساس كلام واشد الالام اوصك بالصبر يا قلبي ده غرام وطلع اوهام القاني بعد يومين يبكيلي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تزيد وسمعت وفكري شريد وسكت وقلبي شهيد شايفين الظلم يا ناس ده حلال ولا حرام اه من جرح الاحساس كلام واشد الالام اوصك بالصبر يا قلبي ده غرام وطلع اوهام القاني بعد يومين يبكيلي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تزيد وسمعت وفكري شريد وسكت وقلبي شهيد شايفين الظلم يا ناس ده حلال ده ولا حرام اه من جرح الاحساس دي
عايشة ليك عمري ايه لو مش وياك ايوة عايشة عشان بهواك كل حلمي لقيته معاك بيك الحياة يا حبيبي حياة واللي قبلك مش فاكراه واللي بعدك مش عايزاه عايزة اعيش عمري بيك وانسى خوفي وانسى ضعفي بين ايديك قويني بيك قوي قلبي عشان يعيش عمري بعدك ما يساويش من زمان انا بستنى قويني بيك عايزه جوه عينيا دري عايزه اعيش لك واموت فيك عمري ايه لو مش وياك كل يوم عشته قبلك عمره راح جوه حضنك انا برتاح واللي عدى خلاص ناسياه ايه احلى من اللي معاك عايشاه واللي وانا جنبك